بذل الإحسان غوث المكتود تنبيه الهاجد جنة المرتاب غوث الطريد أسماء قد تبدو لبعض الناس غريبة وليست في البال ولا الخاطر ولكنها هي مجموعة من المؤلفات التي جاوزت المئة وأربعين مؤلف لشيخنا الإمام حسنة الأيام فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني هذه الكتب التي ألفها والكتب التي قرأ فيها أول ما ألف أول ما خط بيديه أول ما نشر من كتبه ما هي الكتب الأقرب إلى قلبه والأحب إلى نفسه من هم الذين أثروا في حياته العلمية من الذين عايشوه وعاشروه وكان لهم دور بارز في هذه الحياة المديدة زادها الله في طاعته بإذن الله عز وجل أعواما وأعواما رحلة طويلة وجميلة وماتعة عشناها مع شيخنا الحبيب وستعيشونها معنا بإذن الله عز وجل ضمن حلقات هذا البرنامج أمسيات رائعة ماتعة فلا تفوتوا لحظة منها لأنها مع الشيخ الإمام فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني فانتظرونا
خير العلوم وفيضها قد حل في هذا المكان عين الحياة تدفقت علما ونورا للزمان بذل السنين بدا هنا ليعيد أمجادا حساب كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان إذا شيخنا الحبيب حضرتك تفضلت أن نبدأ الزيارة والجولة من هنا من بداية المكتب ومن مدخل الباب أي نعم.
لأن تقسيم المكتبة أعتقد عنده آه، له ترتيب معين اي طبعا فضيلتك.
المكتبه مرتبه على الفنون مهم.
على الفنون يعني المكتبه هي ست آه، غرف آه، هذه ال- ال- الغرفه هذه طبعا ال- هذه ال- آه، الكتب هي الكتب الخاصه بالاحاديث الضعيفه والموضوعه هذا عندنا الضعيفه بتاع شيخنا الشيخ الالباني والكتب بقى كشف الخفاء وكتاب المقاصد الحسن السخاوي و وحاجات خ- يعني كتب الألباني اللي هي م- الردود على الشيخ الألباني آه، كل كتب الردود على الألباني موجودة ولا عندي المتناهية من الجو اه لا المتنير بن الجوزي الأباطيل للجرقاني وهكذا يعني واخد بالك فأنا حاطط كل ال- ال- آه، كتب الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة والمتكلم فيها في إيه؟ في في مكان واحد وهذه الغرفة خاصة ب يعني آه، الكتب الخاصة بالصحابة وفي موطأ مالك وشروحه نعم.
آه، هنا ما المقصود بالصحابة ليست التراجم طبعا زي الإصابة الحوض الحجر أها.
زي مثلا معجم الصحابة لابن قانع و...
نحن نشوفها.
والمعجم البغوي م... آه، نشوف آه، نعم ده ده طبعا ابتداء يعني آه، مثلا زي تاريخ بغداد للحافظ الخطيب وتاريخ دمشق بن عساكر دي النص المخطوطة بتاع تاريخ دمشق بن عساكر و ال- ال- ال- المقدار الذي طبع في مجمع اللغة العربية بدمشق اللي هو من تاريخ دمشق يعني وبعدين تاريخ دمشق الطبعة الحديثة اللي هو 100 100 مجلد تاريخ دمشق أو لا لا تل دمشق اللي هو طبع في 81 مجلد أها 81 مجلد اللي هو طبعا ده النسخة القرن.
اللي هناك وطبعا تلخيص تاريخ دمشق لابن منصور برضو آه، لابن بدران كل ال ال ال هذه الكتب من أولها لآخرها ده تاريخ دمشق ومختصراته يعني نعم.
ودي طبعا تاريخ بغداد الخطيب الطبعتين الموجودين وأخبار أخبار مكة آه، للفاكهي وأخبار المدينة عمر بن شبة ال- يعني إيه الكتب اللي كتب التواريخ المسندة شيخنا عفوا هذا المسند.
أرى أن هذا الكتاب هو كتاب تاريخ بغداد هذا تاريخ آه، بغداد طبعا طبعة كتاب حمد الكتاب الفقي العربي حمد الفقي اللي كان نعم.
ح- وهذه رحمة الله طبعا نفس الكتاب دي ولكن طبعة طبعا دار بشار الغرب بشار عواد آه، الدكتور بشار دي طبعة بشار وبعديه اللي هو كتاب ابن الدبيثي زي لتاريخ بغداد وابن النجار و- الديول يعني هيكون لنا كلام ل- لاحقا لماذا يكون كتاب واحد وليه أكثر من آه، من طبعة يعني من طبعة من طبعة آه.
بإذن الله واخد بالك؟ هنا بقى سير أعلام النبلاء دي كلها عبارة عن آه، كتب آه، برضو تراجم وكتب ال- كتاب الأنساب للسمعاني والإكمال لابن ماكولا أنساب الأشراف البلاذري ويعني إيه ب- بحاول بقدر المستطاع مثلا ده التواريخ المسندة المعرفة تاريخ التاريخ.
الفسوي وكتاب آه، الدوري عباس الدوري تاريخ ابن معين بتاع عباس الدوري ده تاريخ ابن أبي خيثمة ابن أبي خيثمة واخد بالك وهنا كنا الأسماء لأبي أحمد الحاكم والدولابي و... وكتاب الفصل الخطيب البغدادي يعني بحاول الكتب اللي هي المسندة اللي خاصة مثلا بتاريخ البلدان أو تاريخ ال- الأشراف وأنسابهم الكلام ده بحطها يكون في مكان واحد في مكان واحد بقدر المستطاع طبعا ليست مكتبة عامة بحيث انك انت ترتبها ترتيبا دقيقا انا عشان انا ايدي والترتيب الذي تسهل ايدي يدك في فقط الوصول ايدي إليه فقط اللي في المكتبة فبأضع الكتاب في اي مكان بس انا ببقى عارف اين موضع الكتاب جميل جدا بقدر اجيبه يعني جميل.
واخد بالك؟
وهن ويليها كتب الصحابة هنا هنا بقى في ال- في هذا آه، كتب الصحابه المسنده معجم الصحابه للبغوي ومعجم الصحابه لابن القانع ومعرفه الصحابه لابن نعيم الاصبهاني وطبعا الكتب المتاخره زي الاصابه للحافظ بن حجر في معرفه الصحابه واسد الغابه بتاع ابن الاثير نعم.
والاستيعاب في معرفه الاصحاب لابن عبد البر يعني هذا كله فيما يتعلق به الصحابه لكن شايف في بعض كتب الشروح يا وكتب شيخنا.
مهدان الموطأ مالك شرح هذا شرح اه الموطأ.
ده هذا هذا المنطقة.
من من فوق خالد ده كله المنطقه شرح الموطأ بتاع الباجي نعم واخد بالك وبتاع ده ده ده الزرقاني وطبعا التمهيد لابن عبد البر والاستذكار وهذا كله موجود في آه، موطأ مالك وطبعات الموطأ المختلفه نعم عندنا طبعه يحيى بن يحيى طبعه ابي مصعب آه، احمد بن ابي بكر الزبيري عندنا طبعه آه، او القطعه بتاعت سويد بن سعيد ويعني كل روايات الموطأ يعني هذا كان التي- فيه ركن خاص للموطأ له الموطأ وبروايته بروايته واخد بالك وده تمهيد لابن عبد البر اهو واخد بالك وعندنا التمهيد بترتيباته لان في ناس رتبوا التمهيد زي مثلا آه، الشيخ المغراوي نعم.
ده الت- ترتيب الموطأ اهوت وزي ترتيب المدارك في ترتيب موطأ مالك برضه لبعض المشايخ الازهريين لو أن برضه طالب رتبوا.
علم مالكي أراد أن يسكن لاستقر في هذه الغرفة اه طبعا يستقل ده هذا فيما يتعلق بمو- بالموطأ بالموطأ.
وشروح الموطأ اما الفقه المالكي فله غرفه مخصوصه يعني ما ما شاء الله مخصوصه في الداخل يعني
كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد هذه البداية لم تكن هي البداية الحقيقية لحلقة اليوم ولكنكم كنتم معنا في جولة المكتبة في مكتبة شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني نرحب به مجددا وإن كان الترحيب منه هو فنحن في بيته وهذا شرف لنا حياكم الله شيخنا بارك الله فيك بارك الله فيك الحمد لله جزيت الجنة.
الله يكرمك إذا هي مائدة الإفطار في بيوت كل المسلمين في شهر رمضان أيوة.
آه، هذا البرنامج يسجل قبل رمضان حتى يذاع على المسلمين في شهر رمضان المبارك وبإذن الله آه، ستكون هذه أولى حلقات هذا البرنامج وستكون في أول أيام رمضان بإذن الله عز إن وجل شاء الله إن شاء الله وكان الكلام آه، في بداية الجولة والتي سجلنا جزءا كبيرا منها وستذاع بإذن الله عز وجل تباعا على حلقات البرنامج نقول وبالله التوفيق المكتبة لعلها تعني آه، عند كل عالم شيئا كبيرا جدا قبل أن نتكلم عن المكتبة نتكلم عن محتواها وهو الكتاب وقبل أن نتكلم عن الكتاب نتكلم عن مسألة حب القراءة مم.
متى بدأت عند فضيلتكم آه، محبة الكتاب والقراءة وهي مسألة أصبحت مهجورة في عند كثير من الناس أي نعم.
تفضل شيخ محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين آه، لا أعي على وجه التحديد آه، منذ متى بدأت آه، أحب الكتاب وألتصق به لكنني أعلم أنها كانت في فترة مبكرة من حياتي فأنا كنت أكتب الشعر على عادة الصغار شعر يعني غير موزون آه، ولكنه مقفى من آه، سنة ستة ابتدائي وعندي بعض الأوراق يعني ال- التي بقيت واحتفظ بها أخي ولست أنا يعني دكتور رزق أي نعم آه، هو الذي أعلم لأن له دور كبير في حياتي وفي حياة إخوتي أيضا فمن هذه السن المبكرة كنت بدأت أكتب ومعنى أن أنا أكتب من دماغي أنه فيه آه، لابد أن يكون هناك مخزون بالضبط كده فأخي الدكتور رزق آه، أخي شقيقي الكبير آه، هو الذي علمنا القراءة وحببنا في القراءة وكان عنده مكتبة صح مكتبة لم تكن كبيرة ولكن أول مرة في حياتي أرى مثلا سبعين أو مئة كتاب مرصوصين جنب بعض في مكتبة صغيرة هكذا آه، ومنظر الكتب لا يخرج من ذاكرتي بديع للغاية منظر الكتب دي كان كان بديعا احنا في بلد أرياف وانت عارف الأرياف أغلبهم آه، أميين يعني لا قراءة ولا كتابة آه، فبدأت أضع يدي على المكتبة وهو يشجعنا أنا وسائر إخوتي من- نعتبر الطبقة من طبقة القراء أنا وإخوتي جميعا يعني نعم.
فقرأت تقريبا معظم هذه المكتبة ال- محتويات يا شيخ ما هي محتويات ك- كان- كانت المحتويات في ذلك الوقت ليست هناك كتب دينية إنما كانت كلها كتب لأدباء العصر آنذاك أنا مثلا قرأت آه، آه، كتب توفيق الحكيم ويوسف السباعي وإحسان عبد القدوس ويوسف إدريس وأنيس منصور وقرأت آه، لجليل البنداري يمكن آه، قصة جليل البنداري شارع الذكريات من أكثر القصص التي حفرت في ذاكرتي لأنني قرأتها وأنا في أولى إعد- أولى إعدادي بعد ستة ابتدائي كان في أولى إعدادي آه، والختام بقى أنت عارف في القصص بقى الشرقية والبطل بيموت وبتاع يعني إيه يعني في حبكة معينة كده وقلبك مناديل ونفس آه.
الدموع وتعيط نعم ولفت نظ- نظري أيضا الشعر يعني قرأت لعلي محمود طه محمود حسن إسماعيل علي الجانم محمود غنيم آه، أبو القاسم الشابي آه، ولما ترقيت قليلا لفوق شوية قرأت الحافظ وشوقي وسبحان الله في سن مبكرة يعني عرفت الفرق بين حافظ وشوقي أن حاف أن شوقي مطبوع شاعر مطبوع آه، حافظ إبراهيم ليس مطبوعا إنما صاحب صنعة يعني يكتب القصيدة لا تشعر فيها بما تشعر في شعر شوقي من في ال- سلاسة، فيها آه، بالظبط روح.
في سلاسة أنا كنهر كنهر نعم.
جاد شعر شوقي كنهر جاد حافظ إبراهيم ترى فيه الجزالة والقوة والفخامة ولكن ليس فيه الروح أو هكذا أنا لم أشعر يعني ليس فيه يمكن الروح للفنان التي وجدتها في ينحت شوقي النحت يعني ويخرجها بخلاف الآخر الذي يرسم بريشة بالضبط كده بالضبط يعني ش- أقول شوقي مطبوع شعر مطبوع وطبعا وهذا يعني لا يعني يعني ان كل شعر حافظ لا ممكن يبقى عنده لا شك بعض القصائد لكن هذا الذي لاحظته في في وقت مبكر يعني أنا اعتقد اني لاحظت هذا وانا في سنه اولى ثانوي نعم.
لما درست آه، كتاب اللباب في العروض والقافيه واعتقد انه لا زال يدرس في الازهر لحد النهارده في ثانوي انا قرات في ثاني اعدادي وبدات اشعر بحلاوه الشعر يعني بعد طبقه حفظ شوقي واسماعيل صبري باشا ال- الجماعه دول قرات شعر العقاد ما عجبنيش يعني ما- ما شعرت العقاد له من اسمه نصيب يعني حاجه معقده شعر كده معقد معقده كده يعني ما ما حبيتش العقاد كشاعر و- ولا احبته ككاتب في يعني ليه ب- حسست عنده يعني نوع من ال- ال- الكتابه بتاعته فيها شيء من الجديه الشديده الجفوة آه، الج- بالظبط كده طه حسين يعني قرأت له كتاب الأيام وكان مقررا علينا في ثانوي برضه لكني ما أحببت آه، القراءة لطه حسين برضه شعرت أنه ما- ما- ما- مش على هوايا يعني نعم.
بخلاف الكتاب اللي أنا سميتهم يعني هؤلاء مثلا السباعي وال اه السباعي وإحسان آه، يوسف عبد السباعي القدوس.
و... آه، طبعا ال- يعني مثلا واحد زي أنيس منصور يسليك قوي لكن ما تخرجش فايدة نعم وانا بستغرب لان ده, ده بيفكرني بمدرسه الدكتور محمود فوزي الدبلوماسيه نعم الدكتور محمود فوزي تقريبا معظم الذين قرات مذكراتهم من السفراء والوزراء والى اخره تقريبا وصف الدكتور محمود فوزي بانه كان وزير خارجيه مصر ايام عبد الناصر أنه آه، كان له موهبة خاصة جدا وهي أن يتكلم ثلاث ساعات متواصلة لا يقف ثم تسأل نفسك في النهاية ماذا يريد ولا شيء ماذا يريد ودي طبعا موهبة منقطعة النظير واحد يتكلم ثلاث ساعات أو ساعتين وما ما تفهمش منه الكلمة ولا تعرف هو عايز إيه بالضبط فيعني أنا آه، تقييمي أنا لتجربتي مع ال- الكاتب أنيس منصور منصور.
أنه يسليك لطيف ظريف عباراته خفيفة والكلام ده طبعا أنا الكلام ده انقطع تماما مني بعد الثانوية العامة ب- بعد الثانوية العامة التي بدأت في مرحلة الد- اللي هي الدراسة الشرعية آه طبعا لقيت كل ده كلام فارغ ولا لا قيمة له لكن, لكن هو لكن- لكن هو أثر الحصيلة الأدبية قطعا أثر لي- لا على شوف يعني آه، جعلني
محبا للقلب لا يعني عايز أ- أصف تعرف ماكينة الطحين نعم ترمي فيها القمح تطحنه الشعير تطحنه الرمل تطحنه التراب تطحنه هي دي ده اللي أنا طلعت مستفيد بيه لما سألت عن حب القراءة أقرأ وخلاص لكن الذي أثر في حقيقة ولأول مرة أبكي وأنا أقرأ في تاني إعدادي المنفروطي
نعم مصطفى لطفي المنفلوطي هذا الرجل أثر جدا فيا من جهة الأسلوب من جهة العبارات آه، يعني أنا لا أنسى إطلاقا آه، م- آه، قصة الفضيلة نعم أظن هو ترجم آه، مجدولين مجدولين وفي ظل مجدولين، آه.
الزيزفون و...
واخد بالك؟ وطبعا النظرات والعبارات وأوراق والكلام الورد ده و- آه لكن الفضيلة على وجه الخصوص أثرت فيا تأثيرا بالغا بالرغم أنه لفت نظري أو اللي كان يضايقني منه أنه وصاف مثلا آه، ال- الم- المرأة تبكي يقعد يوصف في بكاء والدموع اللي نزل من عينيها ثلاث صفحات حتى حتى يبكيك أب- ما أنا بقول لك يعني وبعدين إغراقه في الوصف الشديد ده يجعل كان بيضايقني لانه قطع عليا الحدث خلاص انا عرفت انها بكت وسحت دموع الارض ونبت العشب من دمعها والكلام والانهار اللي جافت بقى بتجري من دموعها والكلام خلاص فهمت القصه عايز اشوف ايه الحدث اللي بعد كده لكن هذا ال... هذا ال- الوصف الشديد والكلام اداني نوع من الايه من ال... ال... الاريحيه في الفهم حبيت اللغه العربيه جدا و... و...
ويوصف لك الحالة حتى في حالات الحزن لما يجي يتكلم مثلا في ظلال الزيزفون أو يتكلم في مجدولين عن تكلم عن ال- ال- ال- ال- ال- ال- الموسيقار الألماني قال فحتى شموا رائحة كبده من شدة ألمه آه من شدة انت ألم كانك الوجع.
استشعرت استشعرت كانك معهم آه، بالضبط كده لا هو المنفروطي الحقيقة يعني وطبعا الذي أثار انتباهي أنه ما خدش هو ابتدائية اتعلم بس القراءة والكتابة وطبعا القرآن أثر على لغته وعلى كتابته تأثيرا شديدا و... و... واللي أغراني بالمنفروطي حقيقة ح- قصة اللي هو كان ينعي على آه، مدرسي اللغة العربية طريقة تدريسهم الأمثلة البالية التي يعتمدون عليها فذكر أن بعض ال- ال- ال- الأمراء الأتراك أراد أن يتعلم اللغة العربية فقال هاتوا لي مدرس يعلمني اللغة العربية فبدأ يعلمه الفعل والفعل ومفعول به فقال ضرب زيد عمرو ضرب فعل ماض زيد فاعل وعمرو مفعول به وكل ما يروح ويجي يقول ضرب زيد عمرو فاستوقف ال- الأمير التركي يعني قال يعني أبلغ من هوان عمرو أن يضربه زيد في كل بكرة مرة.
وعشية بكرة وعشية وهو لا يستطيع أن يدافع عن نفسه قال له يا مولانا ده مجرد مثل بس بنقرب به الفكرة قال له لا أنا لا يعجبني هذا عمرو كيف لا تحرك وأضرب زيد واخد بالك؟ المهم قال برضه يا مثل ده تقريب للم... ما عجبوش أم سجنه تمام جاب عالم آخر قال- قال ضرب زي ما- هل بلغ بعمر من الهوان إنه إزاي الرب كل صباح ومساء مش عارف يدافع عشان نفسه برضه جاء حطه في السجن لحد ما سجن نحوي مصر وانتشر الخبر وصل إلى الشام بعت الشام يجيب إيه حد عالم يفك له اللغز ده ف ذا- جاء عالم من الشام وطول الطريق يفكر ازاي اطلع ما هو ده فعلا ده ده مجرد مثل وهذا المجنون بي- بيعمل وسجن النحاة كلهم ومدرسة العربية المهم قعد طول السكة يفكر يفكر وصل إلى إيه إلى حلب حيلة طبعا هو آه، عمرو بواو في الآخر وداود تكتب تكتب واو واحدة وواو تقديرا يبقى داود المفروض ده الألف واو واو تمام نعم.
وتكتب واو واو تقديرا كده فوق فدخل عليه فقال له أ- أظنك عارف القصة قال نعم عارف وأنا سجنهم كلهم أهو عشان بل فقول لي بقى لماذا بلغ من الهوان بعمر أن يضرب صباحا ومساء قال له يا مولانا على ما أذكر القصة دي أنا قرأتها في تاني إعدادي يعني على إن عمرو ده يستحق ال- ال- العقاب الشديد قال له ليه قال لأنه سرق واو مولانا طبعا هو داود لما اتكلم ده الألف واو واحدة واو واحد وعمرو ده المفروض عمر نعم مش عمرو بالواو فقال له سرق واو مولانا وأخذها لنفسه المفروض داود تتكتب دال ألف واو واو ده دال فهو أخذ واو فاستحقت عليه اللعنة وتعال- قال له عفارم عليك عفاريم بقى معكم بالظبط
عفونا عنكم المهم قال له خلاص ده كده تحليل ممتاز جدا كيف يسرق واوي تمام؟
أيوة.
وقال له خلاص يعني انا ايه عايز اديلك مكافأة ممتازة وكده فقال له ماذا تريد في المكافأة قال له تطلع كل اللي حطيته في السجن تمام فاخرجهم يقول مفروطي انا ومنه كنت سبتهم مع- مرميين في السجن حتى يجددوا الامثلة ويحيوا اللغة العربية صحيح.
من جديد ولا اقتصروا على المثل الذي صار شهيرا ضرب زيد عمرو والناس ملت وتحتاج إلى تجديد بالضبط والتجديد كده.
والحال كما هو الحقيقه عليه.
دي طبعا ضحكت كثيرا يعني من ال- نعم.
الحكايه دي وحسيت انه لطيف وخفيف وظريف يعني وإن أضحكك بقية وأبكاك الكتب- في نفس الوقت بقيت كتابته نكت زي دي نكت أقول هو أضحكك وأبكاك في نفس الوقت اه لان انا بعد ما ابتديت اقرا له قرات قصه ال- في ال- في العبرات نعم اللقيط لا, لا أزال أذكرها نعم.
وغدر المرأة برضو قرأته والشرف في عناوين معينة سياحة في كتاب في عناوين معينة لزقت في دماغي بقيت أنا نعم بعد أكيد التحقيق.
أكيد حبيت المنفروطي جدا جدا ودي كانت بالنسبة لي أنا نقلة نوعية في اختيار من الذي أقرأ له وإن طيب.
كانت دي جت متأخرة يعني نعم طيب الرافع أعتقد كان آه، الرافعي آه، الحقيقة أنا حبيته علشان محمود شاكر نعم.
لأن الرافعي من من كثرة البديع في كلامه ساعات يصدني هو طبعا الرافعي يعني نسيجة قلم.
واحدة نعم.
نسيجة واحدة أنا لا, لا أنكر هذا نسيجة واحدة لكن آه، زي ما تقول آه، يعني وقعت في البلاغة بتاعته قوي فانجمعت عنه ما قرأتلوش إلا بعد ما يعني قرأت الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه وكيف كان تعلقه بالرافعي وحبه للرافعي وأنه سنة 37 لما مات الرافعي كف عن الكتابة آه، مدة طويلة وعزف عنها وكره الدنيا وال- لفت نظري بقى بدأت أجيب للرافعي وأقرأ له الحكايات يعني هذا الجبل يمتنع عن الكتابة ليموت آه، الرافعي لأن إذا- الرافعي كان أستاذه يعني وكان له تأثير بالغ واضح من على أسلوب محمود شاكر آه، أنه على استقى فكرة منه.
يعني أنه يعني الرافعي يعني آه، بصم عليه نعم نضح عليه يعني.
ولكن آه، عالجها بأسلوب أكثر رشاقة من غ- من غيره آه، أبو فهر آه، طبعا أبو فهر هذا قصة كبيرة بصراحة يعني مثلا أباطيل وأسمار أو المتنبي أو نمط مخيف ونمط صعب والذي إعصف الرياح بتاعه يعني كان كان شاعرا الحقيقة والقوس العذراء أول حاجة قرأتها لل- لمحمود شاكر القوس العذراء من عسول الأزبكية زمان أيام ما كان عسول الأزبكية يضرب بها نعم.
المثل يعني كنت تلاقي الكتاب ب- بقرش ومن من أنبل الكتب يعني س- محمد سعيد عريان أظن آه، كن كان أخي الدكتور شريف اشترى له كتاب اسمه على باب زويلة آه، ده قرأته يعني كان كان رشيق لكن اللي أنا اشتريته على باب زويلة القوس العذراء واخد بالك؟
شاكية.
آه هو طبعا نظمها آه، محمود شاكر نظمها وعلى القصيدة الأصلية آه، فمحمود شاكر بدأت أجيب له كتبه لا حاجة مختلفة خالص نعم.
يعني آه، أنت من محب أحسن- له ومتيم على جدا مدار جدا من أحسن كتاب السخرية الذي يتكلم في منتهى الجدية ويمزق الذي يسخر منه هو محمود شاكر سبحان الله اه لدرجة لما هو كان بي- لويس عوض الذي كتب عليه أباطيل الأسماء نعم.
كان سميه أجاكس عوض واخد- لما كان مثلا يصفه ب- بكلمات جادة جدا كنت لا أتملك نفسي من الضحك حتى القهقهة يعني وهو يصفه ساخرا آه ساخرا بالضبط كده فمحمود شاكر دي مرحلة جت متأخرة الحقيقة يعني نعم إذا إذا هذه هي المرحلة التي نستطيع أن نقول هي كانت البدايات مع مع نهايات الابتدائية وبدايات الإعدادي كانت القراءة في كل الفنون وخاصة في كنت الفنون أقرأ الأدبية كل شيء كل شيء نعم.
يعني ما ما كنت أدعو شيئا أستطيع أن أصل إليه اللي كان تقيل عليا في الأول برضه كان زكي نجيب محمود ما كنتش قادر أفهمه قوي نعم.
وكان كاتب مقدمة لكتاب اسمه ساعات بالعقارب بتاع أنيس منصور نعم أخي الدكتور رزق أجبرني مرة على قراءة المقدمة ما كنتش فاهم ولا كلمة يعني لأنه لأن كنت في حال تاني إعدادي يعني أت- آه، أقل من تاني إعدادي يمكن أولى إعدادي نعم فهو آه، جاء قال لي تعالى هات الكتاب ده أهو. آه، قرأت ساعات بالعقارب ما قرأتوش طبعا كتاب أنيس منصور ده لكن المقدمة بتاع الزكي نجيب محمود فيما أذكر لأن عهدي بعيد طبعا من آه، تاني إعدادي فكنت أنا أقرأ أكثر من عشر سنين آه. طب كويس ده يرجع الواحد لشبابه أيوه
ف... فكنت اقرا فذاكر نجيب محمود فيما عرفت بعد كده كان راجل فلسفي آه، مهتم بالفلسفه وكتاباته فلسفيه ونسيت اقول لك كمان اللي اللي اثر فيه وحبيته يحيى حقي نعم برضه آه، قنديل أم هاشم كنت قرأت والكنا أي نعم اه ده قنديل أم هاشم ده اللي انا قراته ليحيى حقي من زمان قوي يعني والكنا والكناشة كناشة الكتاب أو آه، ما اللي انا فاكره له الحقيقه أشهرها اللي- قنديل مهاشم هذا من أشهر ما كتب وكان في دكتور اسمه محمد مندور نعم كنت قرأت له حاجة بسيطة كده بس ما عرفتش يعني آه، قد قد لم أعرف قدرهما إلا من محمود شاكر لأن يحيى حقي كان صديقا لمحمود شاكر جدا كانوا زي التوأم مع نعم.
الدكتور محمد مندور وإن كان محمد مندور لما قرأت لمحمود شاكر بعد كده يعني ترك الطريق ولكن بقيت محبة محمود شاكر ليحيى حقي آه، نعم.
كما هي يعني لأن هو كان يعني روائي ما- روائي كبير جدا من آه، الر- حتى عجباني عند أم هاشم لما قرأتها في في ذلك ال- نعم وحتى هو من الرواه الذين تحولت بعض أعمالهم إلى أعمال سينمائية وخلاف آه.
ذلك نعم آه إذا كانت القضية أيضا آه فيها طابع أدبي أكثر من أي شيء في البداية لأن هو هذا الكتاب الذي يستهوي نفس الصبي ونحن آه.
نتكلم عن آه.
مرحلة للشاب عمره 12 أو أو فتى عمره 12 أو 13 سنة إذا لابد أن تكون البداية مع كتب الأدب وكتب ال- ال- ال- الشعر وغيرها من الكتب وعلى فكرة كمان يعني آه، طبعا هذا الكلام عرفته فيما بعد يعني حتى بعد الدراسات الشرعية طبعا القراءة في كتب الأدب ادت آه، لل- يعني أثرت أولا على أسلوبي في الكتابة أسلوب فيه مسحة أدبية يعني مش نعم.
أسلوب أهل العلم المتخصصين في العلوم الآلات و...
نعم.
والحاجات دي لا يعني في طابع أدبي في القراءة حتى في كلامي محبتي للشعر إن أنا كثير ال- الاستدلال بالشعر الاستدلال بالشعر وأحفظ الشعر وأتذوقه وكنت أكتبه لحد سنة ثالثة نعم.
ثانوي ونص أولى كلية كنت أكتب الشعر ولكن بعد كده علم الحديث جفف عندي كل هذه المنابع عرفت فيما بعد من قول الشافعي ومن تعلم الشق الشعر رق طبعه الله أكبر فده أثر على أدائي في التعليم أكيد يعني أنا في في اعتقادي أنا لما أجي أدرس علوم الآلات أحب أخلي العلم اللي بدرسه كأنه بيتكلم نعم وأنا يعني تحاول أظن تخليها حكاية يعني علم الحديث مثلا تدريس علم الحديث لما كنت بدرسه على قناة الناس قبل آه، ما أجعله من علم من علوم العامة يعني كان أهم حاجة عندي أعمل ثقافة علم الحديث مش نعم.
تخصص علم الحديث ثقافة فأصبح العوام يفهمون هذا العلم جميل.
ويحبونه وكم لقيت من العوام في المساجد اللي كان يقول لي انت عندهم- اخر اخر حديث قلت لنا المعضل ما كملتش ليه كنت وهو ممكن فاستغرب يكون مسألة صعبة عليه أو استغرب استغرب عوام يقابلون في المساجد يقول لي هذا الكلام يعني نعم فاعتقد انه آه، هذه الطريقه انا اكتسبتها من كثره القراءه قراءه المدارس القراءة المختلفه الأدبية.
في الادب الادبيه جميل.
آه.
جميل جدا ولعلك آه، شيخنا لاحقا قلت في مرات أخرى أنا من أكثر ما يحبب الناس في كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه جعل الأمر فيما يدرسه للناس كأشبه بالحكاية أو بالظبط.
بالحدوتة بالظبط.
طيب أعتقد أن هذا يحملنا سويا إلى موضوع آخر ولكن كما هي عادة كل شيء له بداية له نهاية حلقة هذه الليلة انتهت ونستأنف بإذن الله عز وجل حديثنا وجولتنا بإذن الله في الحلقة القادمة شيخنا ان شاء الله حياكم الله بارك الله بارك فيك.
الله فيك الله يحفظك.
أحبتنا في الله لم تنتهي جولاتنا بل هي قد بدأت فعلا فأسأل الله عز وجل أن يتمها لنا ولكم على الخير والطاعة دمتم في طاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته